قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكريم الكبير القدير الملك الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن سبحانه سبحانه سبحانه الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه المتوالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنن على توالي الأزمان فبأي آلاء ربكما تكذبان جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون وأوجد ما كان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانه أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان سبحانه سالت الجوامد لهيبته سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان سبحان الملك سبحانه يعز ويذل ويفقر ويغني يسعد ويشقي ويبني ويبقي ويفني يعطي ويمنع وينقض ويبني كل يوم هو في شان سبحانه قدر, الق... قدر المقادير فلا راد لحكمه وعلم سر باطن العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان خلق الإنسان علمه البيان سبحانه مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ ألوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الألوان والحب ذو العصف والريحان ثبتها بالجبال الرواسي ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وأرسل السحاب بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من خدمه طامعا في فضله نال ومن التجأ إليه في رفع كربه زال ومن عامله أربحه وقد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحانه إله يثيب ويعاقب يهب الفضائل ويمنح المناقب فالفوز للمتقي والعز للمراقب ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحانه أنعم على هذه الأمة بتمام الإحسان وعاد عليها بالفضل والامتنان وجعل شهرها هذا شهر رمضان مخصوصا بالغفران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أحمده على ما خصنا فيه من الصيام والقيام وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام وأشهد أنه سبحانه لا تحيط به الأذهان لا تحيط به العقول والأذهان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلقه وبريته المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته الذي انشق ليلة ولادته الإيوان فبأي آلاء ربكما تكذبان إخوتي في الله كل عام وأنتم بخير أنا أحبكم في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وجاء رمضان وما أدراك ما رمضان شهر البركة شهر الفضل شهر النعم رمضان وما أدراك ما رمضان نعمة من نعم الله على هذه الأمة إننا ونحن في بداية هذا الشهر الفضيل هذا الشهر الكريم أيها الإخوة فلا بد من وقفة وقفة جادة وقفة حقيقية قبل دخول الشهر حتى لا يضيع منا الشهر إن في هذا الشهر فرصا لا تعوض غنيمة باردة لذا الحديث مشهور لما صعد رسول الله المنبر وقبل أن أذكر هذا الحديث لعلي أول مرة ألتقي معكم على هذه الشاشة فلابد أن تعرفوا شروطنا الشرط الأول كلما سمعت اسم النبي تصلي عليه هذا شرط لمن يسمعنا لمن يرانا لمن يجلس معنا لمن يتابعنا كلما سمعت اسم النبي تصلي عليه لأن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه فأنت إذا سمعت اسمه ولم تصلي عليه خطئت طريق الجنة وإنما سبيلنا في هذه الحلقات أن نضعك على طريق إلى الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل الشرط الثاني أن تتفرغ دعك من التليفونات واللعب وركز نحن في مجلس دين في طلب جنة على وجه التحديد ترجو بسماعك هذا النصف ساعة هذه الحلقة ترجو أن تراها يوم القيامة في ميزان حسناتك فركز معي وافهم الأمر الثالث أيها الإخوة أنني إذا ذكرت حديثا فإياك أن تنصرف بذهنك ابتداء وتقول آه سمعته قبل كده آه الحديث ده أنا عارفه اه اصل الموضوع ده فات علي قبل كده لا اسمع فلعلك تفهم شيئا جديدا تتعلم شيئا جديدا في نفس الحديث ايها الاخوه الشرط الثالث يا اخوه مهم جدا خلي بالك منه وانا بحبكم في الله دي بره الشروط بس لما اقول لك انا بحبكم في الله اوعى تفكر ان دي لازمه من لوازم المشايخ في بعض المشايخ كده كل شيخ له لازمه كل ما يجي يتكلم يقولها لا مش لازمه بجد انا بحبك في الله صدقني والله أنا بحبكم في الله أرجو أن تدخلوا الجنة كل مناي الشرط الثالث أن بعض الأحاديث يا إخوة بعض الأحاديث اسمعني معلش تركيز بعض الأحاديث اتهرت اتهرت كل الناس بتقولها على المنبر تسمعها وفي الراديو تسمعها وفي التلفزيون تسمعها والجرايد تقراها ومتعلقة على باب الجامع اتهرت من كتر الكلام لكن يا جماعة اسمعوني الوردة تتشم ما تتفعصش بعض الناس بيفحص في الأحاديث قاعد يفهم في مش كده الأحاديث والآيات والدين دي معاني معاني عالية المعاني دي تتحس تتعاش تتفهم لها لذة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا ابني خليك معايا بقى ذاق طعم الإيمان يعني الإيمان له طعم له إيه؟ له طعم له طعم ها له طعم انت فطرت دلوقتي انا مش عارف احنا دلوقتي قبل الفطار ولا بعد الفطار لكن اذا كنت فطرت ها وانت بتاكل اول تمره بعد الفطار لها طعم ها طعم ايه طعم حلو او الايمان كده له طعم حلو الطعم ذاق طعم يداء طعمه ايه ده ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يبقى الإيمان له طعم حلو يداء الأحاديث كده الأحاديث كده فلذلك لما اجي اقول لك دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فصعد اول درجه وقال امين اه عارفه عارف سمعته سمعته يا عم احنا بقالنا 20 سنه بنسمع احاديث انت آه انت فاكر احنا ما بنسمعش احاديث ولا ايه؟ لا معايا اسمعوا من تاني افهموا من تاني يمكن تطلع لك حته كده حته نور كده تطق كده تقول يا كانت فين دي؟ مش ممكن اسمع تاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فقال امين والدرجه الثانيه قال امين والدرجه الثالثه قال امين قالوا فعلت شيئا ليس على عادتك قلت عند الدرجات الثلاث امين قال جاءني جبريل عند الدرجه الاولى فقال يا محمد رغم انف من ادركه شهر رمضان ولم يغفر له قل امين الروايه الثانيه من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله في النار قل امين قلت امين المعنى اللي هنا ايه ليه سيدنا جبريل بيدعي وسيدنا النبي محمد بيؤمن ما كان ممكن الرسول من غير دعاء وتامين ان يقول لك كده من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله في النار لا ده المعنى هنا في تعظيم امر الخساره تعظيم امر خساره ضخمه جدا لدرجه ان جبريل رئيس الملائكه ينزل خصيصا وعلى المنبر ليه على المنبر عشان تبقى كل الناس شايفه ويقف ويقول امين عشان كل الناس تسال التربيه بالحدث مش اللي انت النهارده بتسمعه والان سمعته قبل كده خلاص لا ده جبريل مقدم الملائكة والنبي محمد سيد البشر سيد الملائكة يدعو وسيد البشر يؤمن هذا دعاء مستجاب خلاص فهذه الخسارة خسارة عظيمة جدا ليه يا عم الشيخ لو ما لحقناش رمضان ده نلحق رمضان الجاي بسيطة لا حول ولا قوة إلا بالله طيب يا أخي أنا عايز أسألك أنت فات من عمرك كم رمضان صمت كم رمضان قبل كده يا ترى في أي رمضان من الرمضانات اللي فاتت اعتقت رقبتك من النار وأنا عايزك تفكرني الحلقة الجاية إن شاء الله اسألني ما تنساش قول لي يعني إيه اعتقت رقبتي من النار أنت عارف عتق الرقبة يعني إيه الأول ما تنساش ها خليها طبعا على جنب دلوقتي حطها في فايل لوحدها لو سمحت ها اعتقت رقبتي من النار يعني ايه عايز افهمها دي احسن بعد كده انت عمال تقول اللهم اعتق رقابنا من النار امين طب يعني ايه يعني ايه يعني ايه اعتقت رقبتي لازم تفهم النقطه دي اعتقت رقبتي من النار يعني عبد يعني ايه المهم خليها معانا دلوقتي انا بتكلم في ايه رمضانات اللي جاوبني بقى على الاسئله دي واحنا في اول ليله من رمضان في رمضانات اللي فاتوا دول كلهم اعتقت رقبتك ولا لا تقول ليش عرفني ما يمكن اعتقت وانا بقول لك لو اعتقت ما كانش بقى لحالك ما كنتش دلوقتي ماشي مع واحده ولا بتكلم واحده في التليفون ولا بتضيع صلاه الفجر ولا بتدخن ولا بتحلق لحيتك ولا لو انت اعتقت رقبتك من النار ما كنتش بتضيع صلاه ما كنتش كنت لو اعتقلت رقبتك من النار يعني مش هتدخل النار ابدا ما كنتش تقدر تعمل معاصي ما تقدرش اعتقلت خلاص في كل رمضانات اللي فات فات عليك كم رمضان ايوه انت انت انت بتتلفت عليه هو انت واعتقت ركبتك من النار غفر لك ما تقدم من ذنبك ولا ما غفرش غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تقول لي ما اعرفش يمكن الله اعلم انت حد يعرف يمكن غفر لي ما تقدم من ذنبك لو غفر لك ما تقدم من ذنبك ما كانش بقى ده حالك ما كانتش بقى دي حياتك كان حياتك بقى موضوع تاني مختلف كنت بقيت راجل بتاع ربنا قول لي يعني هو عشان يبقى الواحد بتاع ربنا يقعد في الجامع ويشحت لا انا قلت كده انا قلت لك كده انا بقول عشان الواحد يبقى بتاع ربنا انت تروح داخل معايا على طول تقول يعني الواحد عشان يبقى بتاع ربنا ما يعصيش ربنا ابدا يا عم ما حدش بيعصي الرسول قال كل ابن ادم خطاء هي دي مشكله المسلمين النهارده انهم حفظوا مجموعه من الاحاديث الدين يسر تيجي تصلي صلاه يا عم الدين يسر يا عم من اما بالناس فليخفف فانه خلفهم الضعيف والمريض هو الضعيف والمريض وذا الحاجه ما يجوش الا في الصلاه ما المريض ده بنخلص صلاه ويقف قدام الجامع نص ساعه واقف على رجليه بس هي واقف للصلاه اللي جت بقى مريض جه فيها المرض حافظ ايه شويه احاديث بس ايه مجرد للمناقشه للمشاغبات راجل مشاغب في الدين ف يعني الواحد ما يعصيش ابدا يا عم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هو ده اللي انت حفظته من الدين كل ابن ادم خطاء انا معترف معاك ان كل ابن ادم خطاء لا لا ده انا هديك حته احفظها كمان عشان تحطها على دي عشان تبقى راجل بتتكلم بجد بقى ابن رجب الحنبلي في كتاب اسمه حقيقة التوحيد بيقول ايه وليس شرط المحب العصمة مش شرط اللي بيحب ربنا يبقى معصوم مش شرط ممكن الناس اللي بتحب ربنا تغلط اه احنا بشر طيب ربنا سبحانه وتعالى في وصف المتقين شوف انا بديك ادله زياده اهو معاك عليا ها ان ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ايه في وصف المتقين المتقين يقول ايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله الشاهد ايه فعلوا فاحشه او ظلموا يبقى وارد على المتقين ان يفعلوا فاحشه كبيره او ظلموا انفسهم صغير وارد ليس شرط المحب العصمه امال ايه انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمه ده الشرط مش شرط انه ما يغلطش لكن اذا غلط غلط يتوب على طول ويستغفر لدرجه ان ابن القيم يقول لك ايه ان المتقي اذا اذنب ثم افاق فعرف ما وقع منه هرع الى الاستغفار والتوبه النصوح والعمل الصالح ويظل يعمل الصالحات ملازما باب ربه خائفا وجلا مراقبا داعيا فيأتي مقابل السيئة بآلاف الحسنات حتى يندم الشيطان أن أوقعه في تلك المعصية الشيطان يقول يا ريتني ما وقعته بمعصية ليه لأنه قابلة هو ده المتقي فالشاهد إيه أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك ولا لا قل لي طبعا ايش عرفني بقى ما انا بقول لك اهو لو غفر لك ما تقدم من ذنبك ما كانش بقى ده حال طيب بناء عليه انت معايا ولا بتسرح خليك معايا بقى ها الشاهد ايه ان عشرين رمضان فاتوا او خمسة او اتنين تلاتة اربعة او تلاتين رمضان ما غفر لكش ما تقدم من ذنبك يبقى ده هيضيع زي ما ضاعه ويفضل عمرك يضيع كده والاخر تروح جهنم عياذا بالله ما ينفعش لازم تنتبه ومن اول يوم في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبشر اصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر بعض العلماء قال أن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كل سنة طيبين كل عام وأنتم بخير ربنا يجعل شهر رمضان بركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد أعتقت رقابنا من النار وغفرت ذنوبنا اللهم اجعله شهر توفيق وعمل وإحسان وبر اللهم ارفع الكربات عن بلاد, عن بلاد المسلمين اللهم ارفع الكربات عن بلاد المسلمين اللهم ارفع الكربات عن بلاد المسلمين أيها الإخوة عايزين نتكلم المرة دي في فضل شهر رمضان عايزين نعرف قيمته لأن لو أنت رحت جبت لزوجتك هدية جميلة دفعت فيها 3 4000 جنيه ولا أنتوا مش بتوع 3 4000 30 40000 جنيه 300 400000 جنيه ماشي وقدمتها لزوجتك لو خدتها منك كده طيب تزعل صح تندم انك جبت لها هديه فلما ربنا يديك هديه فخمه جدا وعظيمه جدا وانت تدخل رمضان كده بفطور لا توفق لما تاخد رم... لما لو انت جبت الهديه دي لزوجتك وسكت الله جميله شوف فيها ايه وقعدت تتاملها الكلام ده يشجعك ان انت كل يوم بقى ترجع لها بحاجه صح فلما تاخد رمضان لازم تتامله من كل جوانبه لازم تعرفه عشان ربنا كل ما تعرف فضل رمضان يديك لما ادخل جنينه وانا عارف الجنينه دي فيها ايه هنا فيها منجو وهنا فيها تمر وهنا فيها طلح موز يعني وهنا فيها تفاح وهنا فيها رمان طب انا عارف هاخد منين واخد ايه ودي حلوه وهكذا لما ادخل رمضان لازم ابقى عارف فضائله مش عايز اطول عليكم اول فضل من فضائل رمضان تعظيم هذا الشهر هذا الشهر يا جماعه شهر عظيم شهر عظيم ربنا اللي عظمه مش انا ذكره في القرآن باسمه دون بقية الشهور قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من تعظيم ربنا لهذا الشهر قال رسول الله انت لسه ما بتصليش على النبي احنا اتفقنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان كل الكتب المنزلة نزلت في رمضان كل الكتب ابتداء من سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا داود وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كله نزل في رمضان تعظيم هذه عظمة لهذا الشهر بس انتوا معلش ما تزعلوش مني ممكن واحد يقول لي ايه المشكلة يعني احنا استفدنا ايه او يعني طب نعمل ايه الحمد لله انه نزل في رمضان لا مش كده مش كده خالص لازم تفهم الاول يعني ايه نزول وحي من السماء لما مات سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم آه راح ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يزوروا ام ايمن ام ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنقول عليها النهارده المربيه ها ام ايمن لما راحوا زاروها وقعدوا معاها بكت فقالوا لها ما الذي يبكيك الست تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله صل عليه يا عم هو هو انا بشحت منك ده الصلاه على النبي انت كسبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة انت بتصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليك عشر مرات فما تسكتش صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسولي قالت نعم ولكني أبكي لانقطاع الوحي فهيجتهما على البكاء فبكيا معها آه شفت الفقه بقى شفت سيدة أم أيمن رضي الله عنها بكت ليه لانقطاع الوحي من السماء يا جماعة انتم متصورين مثلا تصوروا معي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم تحاوركما ان يبقى واحدة قاعدة كده بتشتكي للنبي وينزل قرآن من السماء يحل لها مشكلتها وهي قاعدة الله الله الله يتدخل لحل مشكلة واحدة في الأرض الكلام ده انقطع حسيت بحجم الخسارة اللي احنا فيها ان احنا ما شفناش النبي ان ما قعدناش مع النبي ان ما عاصرناش النبي زمن الوحي اتصال الارض بالسماء ان ربنا سبحانه وتعالى المطلع على الناس كلها ينزل لهم حاجات في شؤون حياتهم الخاصة في التو واللحظة قال الله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم وانت تقول دلوقتي آه يا سلام لو القرآن بينزل دلوقتي بقى كانت تبقى فضايح كنا هنشوف بقى فلان وفلان بيقولوا ايه وبيعملوا ايه انا كنت عايز اشوفك انت انت مالكش دعوه بالناس كان القران هيقول عليك ايه انت النهارده وانت بتلف وتدور وتلعب وتخدع وتمكر تحاول تخدع ربنا الشاهد ايه نرجع تاني تعظيم رمضان بنزول الآيات فيه بنزول صحف إبراهيم ومزامير داود والتوراة موسى وإنجيل عيسى وأعظم ذلك قرآن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن أعظم بهذا من شهر طب نعمل ايه يا عم الشيخ طب نعمل ايه قول لي خلاص ها مطلوب منك تعظيم الشهر انك انت تعظم امر هذا الشهر طب اعظم الشهر ده يعني قول لي قول لي حاجه اعملها انت بتقول لي دلوقتي كلام انا عايز اعمل ايه اقول لك المره الجايه خليك معايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبكم في الله